بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اكلمكم عن حبتين خردل المره اللي فاتت كانت حبه خردل اكلمكم عن حبتين اقصد بحبتين لقاء بين اتنين يعني الاتنين عندهم حبه خردل فاتفرجوا بقى لما تشوفوا ناس يتباروا في الايمان ازاي يكونوا عايشين كأنهم على في السماء مش على الأرض تعالوا نشوف القصة ابتدت ازاي وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله وكان كلام الرب له قائلا انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعول هنا تعولك هناك ده أول حبة بقى إيليا إيليا ده راجل حقيقة ممتع جدا في موضوع الإيمان وممكن نذاكره على حبة الخردل بالذات يوصل إيمان إليه أن اللي يقوله ربنا يعمله زي الآية اللي قالها المسيح كل شيء تطلبونه في السماء مؤمنين في الصلاة مؤمنين تنالونه فخلاص من كتر ما هو مجرب ربنا بالإيمان ومتعود على ربنا قال لأخاب بص بقى المطر مش هينزل غير لما أنا أقول أصل اللي أنا بقوله ربنا بيقول حاضر على طول إذا أول رسالة عاوز أقولها تصور انك انت اللي تبقى بتحرك السماء وتبقى الحكاية بقولك لما تتظبط على مشيئة ربنا وتبقى مليان بحبة الخردل تبقى كلمتك غالية جدا هتقولي طب يعني ايه انا هقول حاجة ربنا يعملها حتى لو مش عاوز يعملها لا هو اللي بيحصل ايه لما الايمان بيزيد الروح القدس بيبقى مليك قوي فبتبقى بتقول اللي ربنا عاوزه اوريدي هقولها تاني دي في واحد يقول يعني هو النبي من دول يقول اي حاجة ربنا يضطر يسمع كلامه وخلاص لا ما هي ما بتجيش كده هو لما الايمان بيملأ قلبك بتبقى امتلأت بالروح القدس والروح القدس بيسوقك فبتطلب بالظبط اللي ربنا عاوز يعمله فبتبقى هي هي يعني ما بيبقاش في طلب انت بتقوله في الصلاة الا حسب مشيئته ما هو النبي ده مش ساعتها مثلا يمتلئ ما هيبقى عنده إيمان فيطلب حاجة لمزاجه لا هو خلاص ممتلئ بالروح القدس فهو من غير ما بيحس بيتمم مشيئة ربنا لكن ربنا بينسبها لكلامه هو ولصلاته هو المهم عاوز أقول معروض علينا يا جماعة نوصل إلى درجة إنك اللي تقوله يمشي طلبة البار إيه تقتدر كثيرا في فعله ممكن أو ممكن بس ايه شوف لك حبة خردل خلي ايمانك يزيد شوية خلي عندك نعمة وتواضع وصلاة كتير لغاية ما الايمان يكبر يكبر لغاية ما توصل تبقى زي اليه ده مسموح بيه اه مسموح بيه لأي حد ربنا مش بيقول مش إلي بس أي حد ممكن يوصل بس لازم الإيمان يكبر شوية بس هنا بقى تلاحظوا حاجة غريبة مش معنى إن إلي يفتح ويقفل السماء انه بقى كده هيعيش على كفوف الراحة ده ربنا قال له بما انك قفلت السماء يا ايليا انا بقى اللي هفكر تاكل ازاي وتشرب ازاي ايليا لما قفل السماء ما فكرش هو نفسه هياكل ازاي وهيعيش ازاي ما هو عمل مجاعة على الكل فقام ربنا اللي فكر له خلي بالكم المعنى ده لما تبقى بتفكر في ربنا وشغل ربنا ربنا هو اللي يفكر لك في حالك وعيالك لما بتنشغل بربنا زيادة هو اللي مشغول بيك انت من غير ما تحس فربنا بجلالة قدره يعني بيكلم إلي مش على هم البلد كلها اللي داخلة على مجاعة لأن المطر وقف هيقف ثلاث سنين ونص بيفكر في إلي نفسه قال له دلوقتي انت لما قفلتها كده هقول لك تعمل ايه بقى روح استخبى لأن كل الدنيا هيدور عليه عارفين بيدوروا عليه ليه عشان يقول كلمة أخاب هيخرب الدنيا ويقلب البلد على إيليا عشان إيليا لازم يقول هو اللي بيفتح السماء محدش معاه مفتاح السماء غير إيليا فيفضلوا ثلاث سنين ونص بيدوروا عليه فقال له بص بقى بما ان احنا قلنا ثلاث سنين ونص لازم تستخب في حتة مهجورة كده جنبها نهر اسمه كريس جنب الأردن تروح تقعد هناك النهر ده آخر حاجة هتنشف ما هو النهر طبيعي مع قلة المطر هيبتدي ينشف بس هياخد وقته شوية طب ده على المية وهاكل ازاي قال له لا معلش بقى الأكل هدبر أنا ما أنت مستخبي مستخبي هبعت لك غربان تأكلك يبقى هنا الغربان تعولك دي برضو تورينا جمال الإيمان لما يكون الواحد عايش بإيمان فعلا حياته بتبقى سلسلة من المعجزات يعني اللي يبص على إيليا ده كل يوم الصبح يلاقي غراب جاي مش بيخطف رغيف العيش بيسيب له رغيف عيش يعني الغربان الغراب نفسه طبيعته اتبدلت الغراب يخطف الأكل الغراب ده بيجيب أكل وبعد الظهر في ميعاد مظبوط يجيب الاكل طبعا احنا عندنا قصه كده في العهد عن بابولا في التاريخ بس ده بيورينا عينه من الناس اللي وصلت لايمان حبه خردل سايبه حياتها لربنا خالص عايشه معجزه على طول الاكل بيجي في ميعاده الميه متاحه الدنيا كلها مش لاقيه تاكل هو ما عندوش قلق هو عايش في ملك تاني خالص فده أول منظر جميل يورينا يعني إيه واحد إيمانه كبر كبر كبر لغاية ما وصل لحبة خردل زاد لغاية ما وصل إلى هذا المستوى اللي ربنا يسمع له كل كلمة بيقولها وربنا اللي يخبيه بنفسه وربنا اللي يعوله من ط... عن طريق معجزة متكررة كل يوم وبعدين نفاجأ قعد مثلا سنة أقوله كويس هو قاعد مبسوط بس ابتدى يبص انه المية عمالة تقل ما هو النهر بيبان فالمية عمالة تقل هل ايليا مسموح له يقلق لا مش مسموح مسموح له حتى يفكر لا مش مسموح اللي عايش في ايمان عايز بيصلي ومشغول بربنا حتى لو نشفت ما ياخدش باله فيقولوا ايه بقى يجي الشوط التاني اولا هي ليه المية تنشف مش المفروض ما تنشفش مش ده إيليا بدلها تنشف المية خلي بالكم الكلام ده نقصد بيه المراحل اللي احنا فيها لو المية نشفت بعد الشر لازم لو احنا عندنا إيمان هيبقى في سيناريو بديل خلي بالكم ربنا عنده سيناريو آخر ما عندوش أزمة خالص بس ده كله مع أولاد ربنا بس يعني طبعا الناس عمالة تجوع وعمالة تصرخ وعمالة تصوت والبهايم ابتدت تموت ده الوضع في كل البلد إنما اللي زي إيليا ده عايش بره الدنيا خالص وكلنا المفروض نبقى إليه خلي بالكم انك بت... ما خلاص انت بتصلي وربنا حتى لو شد وقفل جامد ولاده دول حاجة تاني هيلاقوا لازم يشربوا وياكلوا ما ينفعش ما, ما يعولهمش عالهم في الاول بشوية غربان الغراب ما, ما تأخرش الحقيقة السنة اللي قعدها دي انما ربنا قال له لا كفاية غراب عندنا حاجة تاني كان له كلام الرب قائلا قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون اطلع خالص من بلاد اليهود دي على طرف بلاد اليهود صرفة صيدا دي وأقم هناك هو ده قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك ساعات بقى إيه أنا أحس إن إيليا كان لازم يقول له لا بص بقى أنت زودتها يعني قبلت غراب يعولني قلت محدش هيسمع بدل ما أنا أكل عصافير عصافير تأكلني انما كمان نبي تعول واحده ست ارمله ما هو النبي ده المفروض هو اللي يعول الارامل فانت انت بتبهدل فيا ولا ايه يعني شويه غربان تاكلني وبعدين لما نغير تبقى ارمله هي اللي هتعولني في وقت المفروض الارامل مش لاقيه تاكل انما هو ما بيقولش او لا اللي عنده ايمان سايب نفسه خالص ما عندوش مشكله نهر كريت كريت ده نشف نشف خلاص ما عندناش مشكلة ولو قال له خلاص تموت هيقول له ماله برضه ما فيش مشكلة إنما لا في حلول كتير أنا أمرت خلي بالكم كل مرة يقول كلمة غريبة أمرت أمرت الغربان تعولك وديني أمرت الأرملة تعولك فقام وذهب إلى صرف وجاء إلى باب المدينة وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا تقش عيدان يعني بتعمل نار فناداها وقال هاتيلي قليل ماء في إناء فأشرب دايما أتخيل إن لو واحدة ست من العشوائيات عندنا كانت هي مكان الست دي كانت سمعته اللي فيه الاسم كانت هتقول له وانت فاكر نفسك فين هي نقطة المية دي ببلاش خلي بالكوا احنا في نص المجاعة خلاص محدش عنده مية خالص فيعني ايه هتيل اشرب انت قاعد في, في, في اوتيل هاتيلي قليل ماء في اناء فاشرب وفيما هي ذاهبة هي اختشت وراحت وطبعا مخها عمال يقلب اجيب له ميه منين الراجل ده لانه اجيب له ميه يبقى انا والواد مش هنشرب وهي رايحه قال لها وفي ايدك كمان هتشيل حاجه كلها لا ده زودها بقى بس هو ربنا هو عارف بيقول لي انا امرت ارمله تعولك احنا ما نعرفش ربنا قال للارمله حاجه ولا لا بس دي حبه الخرد للتانيه الست دي عظيمه جدا ما هو عشان عاوز اوريكم ازاي ممكن يبقى نبي او رجل الله مليان ايمان وازاي ست نكره مليانه ايمان واحده ست ارمله غلبانه مش يهوديه عندها ايمان لا يقل عظمه عن ايمان اليه فربنا لمهم على بعض عشان يفرجنا على وسط المجاعه والمناحه وال... في ناس ايمانها قوي جدا وعايشه في ملك تاني والطبيعه بتاكلها والمعجزه مستمره معاها والظروف ما بتشنكلهاش وكأنها بره الدنيا خالص فيما هي ذاهبة لتأتي ناداها وقال هاتيلي كسرة خبز في ايدك طبعا الكلام ده مشيش خالص مع مع الموسم اللي هم فيه أمرت أرملة أن تعولك تعالوا نصلي كده ونقول له يا رب لو كنت هتسمح بأيام صعبة أؤمر أن يوجد من يعولنا من أول الغراب للأرملة أيا كان احنا مش هنعند هنقول لك بالطريقة اللي تشوفها بس ايه لابد ان عندك طريقة تعولنا بيها اذا كنت بتأدب البلد كلها بس احنا اولادك يعني هو كان هنا بيأدب الشعب كله لان الشعب الاسرائيلي كان منحرف كان بيعبد اوثان فهو بيأدب الكل اه بس يأدب الكل كوم وله الخاصة بتوعه له إيليا حبيبه وله الست العظيمة دي اللي ايمانها جبار فدول لا ما حدش يجي جنبهم ما لهمش دعوه خالص بقولة الميه تنشف في الوقت اللي بيؤمر الارمله تعوله هو اساسا هو عاوز ربنا يعول الارمله ويعول اليه لان لولا القصه دي كانت الارمله هتموت هنشوف دلوقتي هاتيلي قليل ماء وبعدين هاتيلي كسرة خبز ده امتحانات دي دي امتحانات ايمان لانه ايه عمال يدوس ربنا من خلال ايليا على على ذمة الست دي على قامتها الروحية هتقدري تدي في وقت زي كده لو الدنيا عجزت منك هتقدر تطلع عشور هتقدر تدي بسخاء زي الأول لو الدنيا نزلت قوي هتقدر تبدي حد على نفسك هتبقى واصل ان مش فارق معاك تموت بس تكمل رسالتك تحب الناس وتخدمهم امتحان صعب السؤال بتاع هاتيلي شوية مية ده صعب جدا في الوقت ده وبعدين هاتيلي كمان كسرة خبز ولو سابت مخها يفكر وهي مميزة ان ده رجل الله يبدو ان ايليا كان بيتعرف من شكله لانه كان بيختفي بالشهور ويظهر فجأة وكان لبسه من وبر الإبل زي يوحنا كده وطبعا شكله زي رجال الجبال كده فبيبقى معروف غالبا معروف لأنها قالت له في آخر القصة رجل الله فلو هي شغلت مخها دقيقة هتقول له يعني أنا لما شفتك جاي قلت الفرج جه مش الهم جه أنت جاي تطلب مية وأكل ولا جاي تقول لي أنا هقعد عندك أجيب لك المية والأكل ده أنا سمعت إن أنت اللي قافل فبما اني انا لقيتك ما هو كله بيدور على ايليا كل كل الدنيا بتدور على ايليا انا قلت خلاص لقيت المفتاح لكن انت شكلك انت محتاس بتدور على ميه واكل هي ما فكرتش هي ببساطة جدا قالت حاضر قالت حي هو الرب إلهك خلي بالكوا بقى دي كلمة مين دي دي بتاعته هو إنما مين اللي قالها اتاري عارفين زي صلاة يسوع كده هل صلاة يسوع دي حكر على القديسين الكبار ولا الكهنة لا ده احنا ممكن نكتشف ان واحد غلبان لا يكف لسانه طول اليوم عن ذكر اسم المسيح فطلع ان الست دي بتسابقه في ذكر اسم الله طول اليوم لان اللي يقولها وسط الكلام واول الكلام كده معناه انها لازمه يعني ماسكه في لسانه فطلع ان ده نفس منهج ايليا فهو لمهم على بعض واحد ناسك عظيم قديس ودي أرملة عندها عيل تفكرني لما أنبا أنطونيوس خده مرة لاتنين ستات في اسكندرية متجوزين وعن أخوات يقول له بص دول نفس المستوى الروحي أو أكتر إذا ربنا له ناس في كل حتة إيمانهم جبار ممكن ما يكونوش خالص معروفين ولا ظاهرين زي الناس أصحاب الرسالات كده إلي وغيرهم حي هو الرب إلهك أنه ليس عندي كعكة تهيألي تقصد إيه يعني أنت الظاهر فاكر نفسك هتتعزم على عشاء ولكن ملء كف من الدقيق أنا شوية دقيق قد كده في الكوار وقليل من الزيت في الكوز هي عارفة طبعا لأن يوم بيوم تعرفين لما بعيد عنكم مجاعات تدخل الناس بتبتدي تحسب بالنقطة والكمية عشان تطول العمر أطول فترة دي بانت لما حصل المركب بتاعت بولس كانت بتغرق كانوا حارمين نفسهم من الأكل كانوا عايشين على شفطة المية 14 يوم لغاية ما آخر يوم بولس قال لهم كلوا النهاردة تاكلوا النهاردة هنوصل طبعا دي كانت مغامرة لأن لو كلوا خلص الأكل في يومين خلاص هيموتوا قال لهم لا كلوا واشربوا لأن النهاردة هنوصل وخدوا على كلمة بولس وخلصوا الأكل والشرب اللي في المركب ومسافة ساعات كان الشاطئ ظهر وابتدوا يعوموا كانوا محتاجين الطاقة بتاعة الأكل ها أنا ذا أقش عوديا هي بتحكي له بتقول له أنا عندي شوية دي قد كده وشوية زيت قد كده كنت بقش لي عودين هعمل لي بسكوتة يعني حاجة كده على القد خالص لقمة صغيرة قوي هقسمها أنا وابني مع نقطة المية اللي حضرتك هتاخدها كنا نشرب وناكل ونحط راسنا نستنى الموت لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت مش إلي يقول لها لا يا بنتي بعد الشر تموتوا ايه انا جاي لك عشان ما تموتيش لا ما تخافيش ده انا افتح لك السما عشان قبلك مخصوص إلي يقول لها ادخلي بس اعملي لي اللي قلت لك عليه ايه يا عم ده ايه راجل الله ده اللي هو داخل كده يقول لها ادخلي بس اعملي اللي انا اعملي اللي كنت هتعمليه ده بس هتقول انا اطبخي الطبخه دي بس اديها انا ايه ده اعملي كقولك ولكن اعملي لي منها كعكه صغيره صغيره ايه ما هي اساسا صغيره هنقطع فيه هي اساسا صغيره واخرجي بها ثم اعملي لك ولابنك ده, ده امتحانات صعبه جدا ما هي هتعمل حاجة هيخلصوا الدقيق هتطلع هترجع مش هتلاقي دقيق قال لا لا اعملين انا بس وبعدين ادخلي اعملي تاني طبعا هي عاوزة تقول لهم هو مفيش تاني حكاية اعملي لي كعكة اولا هي باتضاع خلي بالكم الناس المؤمنين دول عندهم تواضع غريب مش تفكر ده اناني مثلا ده راجل طول بعرض المفروض يعولني انا والعيل الصغير مش انا اللي اعوله إن كان رجل الله ما ينزل من من السماء ولا يعمل له معجزة ولا حاجة أبدا هي ما تقدرش تتجاسر تدينه حتى ولا تفكر بالطريقة دي هو بيتكلم بجفاء طبيعة رجال الجبال يبقوا جافين شوية كده وبعدين هنا آه هي اللي بتقول حي هو الرب دي احنا فكرنا فيها لأنه في لسانها اسم ربنا وقال لها هاتي لي كسرة خبز بس واعملي لي أنا الكعكة الأول لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل هنا بقى دخل الخبر الحلو قال لا بس روحي اعملي لي أنا الأول أصل ربنا بيقول كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض يعني إيه هو الدقيق فاهم آه الدقيق فاهم أول ما تنزل المطر هيقف والزيت بيفهم برضه والبني آدم اللي ما بيفهمش لكن كل حاجة تانية ممكن تفهم فذهبت وفعلت حسب قول إليه طب هي خدت الوعد عمياني وطبخت وقدمت ولو طلع الكلام مش مظبوط تبقى ماتت فاهمين المغامرة بتاعت الإيمان هي راحت عملت المطلوب وخلصت ورجعت لقت الدقيق ظهر تاني ما نقصش والزيت ما نقصش برضه هو ليه سؤالي ليكوا حبايبي هو ليه الدقيق ما كترش والكوز ما اتملاش مش كان يبقى يعني مشجع اكتر مش دي طريقة ربنا انا بس عاوز اجاوبكم واقول لكم حاجة هي ممكن تبقى الحكاية قليلة قوي بس ما بتخلص اصل لو شفت كتير هفقد الايمان هبقى عايش بايه بالعيان لاني عينت ان الكمية تكفيني شهر لا لازم يفضل قليل عشان الكمية ما تكفينيش غير يوم ويوميا يتجدد الإيمان يبقى يوميا عندي نفس الثقة ان نقطة الزيت دي ما بتخلص فالزيت ما ملاش الكوز محدش يفتكر كده ولا الدقيق ملا المطبخ لا لا هو نفس الكف ده قاعد معاهم زاد عن سنة ونقطة الزيت ما بتقلش ربنا مع القليل جدا بيغطي وبيورينا ان القليل ده يكفينا ويكفي سنين كمان مفيش حاجة تحصل حكاية لا يفرغ لا ينقص مش هيزيد لكن مش هيقل انا عاوز اقول لكم ك يعني احساس داخلي اخر سنتين تصورت انه احنا اكيد بعد اللي حاصل ده مش هنعرف نكفي خدمتنا وانه هنضطر نعتذر عن مناطق معينة وهنضطر نقول لناس كتير مش هنقدر لأنه الظروف وعلى لساني الحجة الجاهزة إن الظروف مش قادر أقولها بقالي سنتين بمعنى إيه فعلا ما حسيتش لغاية النهاردة إن في قرش نقص من حاجة ربنا وإن في بلد أو قرية أو منطقة عشوائية قلت الحقيقة كله بيزيد في الطلب وربنا بيوفي الطلب بالرغم انه بالارقام والحسابات والجرايد والتلفزيون الدنيا تراجعت عشر مرات لور بس كور الدقيق وكوز الزيت ده شغل ربنا معانا شغل الفقراء ما حدش يقرب منه حتى لو النيل نشف خالص لو عند ربنا واولاد ربنا ما عندناش الكلام ملناش دعوه من اول الغراب يشتغل معانا للارمله العجيبه دي تطلع لنا في النمره يعني ما عندناش أزمة كده كده بس احنا علينا نقول حي هو الرب هنا الواحد يسأل هو ده إيمان خادم ولا إيمان مخدوم ساعات الواحد يقول هي البركة دي مرتبطة بإيمانك أنت كخادم هتصور أنك أنت تمثل إلي والمخدوم الغلبان يمثل أرملة صرفة صيد هنا بقى حبتين خردل ينقلوا جبلين مش جبل إيمانك يا خادم إن أنت هتفضل تخدم في أصعب الظروف وهتطلع أكتر من العشور مهما دقت وإيمان المخدوم اللي بيقول يا رب إن كوز الزيت مش هيقل الاتنين دول يعملوا المعجزة لأن إيليا كان له دور والست كان لها دور لأن الست هي اللي هتشتغل فكان لازم تصدق لازم توافقوا على الاقتراح إن الكوز إن الزيت ما يخلص وإلا ما كانتش هتشتغل قالت له لا خلاص نشتغل تاخد شوية الدقيق تطبخهم ترجع تلاقي الكف رجع تاني تاخد نقطة الزيت تحطها مسافة ما تعمل الكوز كده تلاقي نقطة الزيت رجعت تاني وعايشين على كده شهور وسنين تاني بقول لكم ان ربنا قد يستخدم غراب او نهر او دقيق او زيت كل دي ادوات في يد الله عشان يقول انا مسؤول انا ضابط الكل بس القصة كلها عاوزة ايه حبة خردل عاوزة ايمان زي في حياة يونان كده تلاقوا ايه حوت وتلاقوا يقطينة وتلاقوا دودة وتلاقوا مراكبي وكل ده وربنا عارف بيعمل ايه وبعد هذه الامور مرض ابن المرأة صاحبة البيت اهو ده بقى ملوش لازمة بقى خالص يعني دي حاجة كده تحس انه طب ليه بقى يا رب يعني مش ناقصة خالص بقى الراجل كويس قوي الست عظيمة عندهم إيمان وعايشين ومستورين وفي زمن صعب جدا يعني من قلة المشاكل لما هتكمل كمان واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة طب لو مات من المجاعة كنا قلنا كلام منطقي طب ده ما ماتش من المجاعة هيموت من المرض ورجل الله في نفس البيت دي حاجة حتى عيبة في وشه هي بقى مش تقول له ده جزاتي اللي كرمتك انت وربنا بتاعك ولا يعني بتاكل اكلنا وجاي تموت الولد ابدا كل اللي جه في بالها شوفوا بقى تواضع دايما قرين الايمان قالت له كمن انا وحشه وكلي خطيه وجودك انا ما استاهلش وجودك في بيتي فكرت ربنا بعمايلي وده عقابي دلوقتي هي اعتبرت ان ما يحدث حق وعقاب ليها وتأديب ليها لأنها وحشة هي شافت نفسها وحشة وحشة ايه ده محدش فينا زيك ده انت عندك حبة خردل من أعلى مستوى إنما كل اللي جه في بالها لا بتوبخه ولا بتدينه ولا زعلانة ولا بتعلي صوتها ولا مالي ولك يا رجل الله هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني تذكير اسمي يعني زي اللي خليت ربنا يبص على البيت ده ويشوف فيه خطية يقول أنا مش راضي على البيت فهي كل اللي ربطت بيه خطيتي اسمي أنا السبب أنا غلطتي اللي هتعمل كده في الولد وبعدين بتعامله بمنتهى الأدب يا رجل الله وكده اتحط في موقف غريب قوي يعني عدت الأزمة الصعبة تيجي أزمة مخ... عجيبة مختلفة ملهاش معاد هي اللي تموت فقال لها أعطيني ابنك إلي بقى ما هو التاني حبة خردل فقال لا لا اديني الولد وأخذوا من حضنها وصعد بيه إلى العلية الولد في كوما أو بيموت أو غالبا مات لأنه قال مفهوش نفس التي كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وليلة دي عند ليه خلي بال حضراتكم انه ما صرخش عشان المية تقف ولا صرخ حتى ان المطر ينزل هو قال من اول مرة ما يكونش في مطر غير لما انا اقول اما ربنا قفل على طول انما المرة دي من حبه في الست الطيبة دي إيه صرخ لربنا صرخة رجل الله دي حاجة كبيرة قوي صرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي أأيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت إيه ده بقى مش عيب أسأت بيقول لربنا يعني طب تسيء لكل الناس يستاهلوا عبدوا أوثان وكفروا بيك وعايشين في الخطية أدبهم اعمل اللي انت عاوزه لكن الست دي اللي اخترتها تعولني اللي لقيتها الوحيدة اللي عندها إيمان دونا عن ستات اليهودية ده المسيح نفسه ذكرها على فكرة المسيح له المجد ذكرها قال كان في أرامل كتير في إسرائيل ولم يرسل إيليا إلا إلى أرملة صرفة صدق يعني دي, دي علامة في التاريخ محدش كان واصل للإيمان قد الست دي فقال له دي بالذات ليه وهنا يبان ان حتى رجل الله احيانا ما يكونش فاهم إرادة الله او ممكن يصعب عليه من ربنا في لحظة بس الحوار اللي بينهم بقى على مستوى الصداقة على مستوى الدالة يعني هنا مش بيتخانق خناقة يعني لا ده ده هو بدالة فتمدد على الولد ثلاث مرات هو عمل حاجة عجيبة فيها فكرة الموت والقيامة هو هم كانوا زمان اعتقادهم الجسم لما يبرد خلاص يتلج خلاص يبقى مفيش فايدة كل اللي انشغل بيه انه يدفي الولد عشان الروح ترجع له يعني هو اللي عليه ايه فيزيكالي يعني جسديا يدفي الولد بس حسب تفكيره البسيط فايه دفاه بجسمه طفل صغير عشان يرجع له الحرارة انما الروح دي مش هترجع كده وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوف طب هو عمره قال قوم أموات لا هو قال له قوم الميت لا هو ده في الاتفاق في الكونتراكت من الأول لما تروح عند الأرملة في الآخر تقوم موت لا أمال ده إيه ده الانقياد بروح الله رجل الله إيمان قوي وينقاد بروح الله يعني الروح القدس اللي جواه حسسه انه لازم يعمل كده وان هو ده اللي هيحصل دلوقتي الناس دول ما بيتحركوش بعشوائيه ولا انفعالات بدليل انه ما قومش حد تاني هي حاله مره لكن ده شغل ربنا إنما كلمة اديني ابنك دي كمان فيها جرأة غريبة اديني ابنك أنا هتصرف مع ربنا اتصرف مع ربنا ده إيه يعني إيه أنا أعرف أتصرف معاه أنا أعرف أجيب حقي من ربنا أنا بس أدخل وأقفل على نفسي ونمسك في خناق بعض ولازم أطلع أنا اللي كسبان ربنا دي طريقته على فكرة ربنا اللي يعرف طريق العلية أو القلاية أو المخدع اللي يعرف يقفل ويصرخ ده لازم ياخد حقه زيادة واحد من المقربين للبابا شنودة كان يقول لي ايه يقول لي هو لما تتزنق قوي يروح الدير وبدل قفل كلنا نطمن خلاص الموضوع اتحل اتحل ليه هو مش هيطلع من القلاية غيره مع الحل هو ده نظامه الموضوع بقى لا بالتليفونات ولا بالسياسة ولا بالحكمة ولا بالعقل ولا بالمنطق لا هو عارف الطريقة بدل يدخل ويقفل خلاص كده احنا احنا نروح ننام احنا نطمن لانه هيعرف يطلع الاجابه اللي هو عاوزها ده المستوى اللي بيتعرض علينا ان يكون ايماننا قوي الى هذه الدرجه مفيش اي وعد بالاقامه لكن هو دخل وقفل وقال ما معناه مش هنزل غير والولد صاحي هو مصر وظل يصرخ الى ان قام الولد فسمع الرب لصوت ايليا فرجعت نفس الولد الى جوفه فعاش فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال إلي انظري ابنك حي بصي شوفي هو مبسوط هو أصله بسيط كمان القديس إلي فقالت المرأة لإلي هذا الوقت علمت أنك رجل الله هي بتقول له رجل الله بس ما كانتش مقدرة قوي المكانة يعني هي عارفة أنه بتاع ربنا وعايشة في معجزة بقالها سنة أو سنة ونص حكاية الزيت اللي ما بيقلش والدقيق ما هي عايشة في معجزة لكن دي تفرق بقى ده ابن بيقوم من الموت وأن كلام الرب في فمك حق هل البيت ده اغتنى؟ لا فضل بيت فقير؟ أيوة بياكلوا إيه؟ لقمة عيش وكوباية مية طب ليه؟ مش مش بدال الحكاية سهلة كده ينزل فراخ وديوك بقى وكده لا لا يفضلوا فقير كده يعني إذا ربنا مش بالضرورة عشان يكون في إيمان الدنيا تبقى سهلة لا تفضل صعب بس مش مستحيل وتفضل ماشي حتى لو ماشية ضيقة بس ماشي حبة الخردل سر القيامة ربنا كان قاصد يدخلهم في امتحان هما الاتنين هما الاتنين نجحوا في الامتحان الأولاني وقت المجاعة اللي هي بيسمع الكلام رايح هي طبعا دخلت في امتحان اعمل لي للأول حاضر نجحت في الامتحان عايشين في معجزة زيادة عن سنة إنما جه امتحان أصعب الموت هيجي من غير مجاعة وموت أغلى واحد في التلاتة الصغير معلش الاتنين نجحوا هي رمت على رجل الله وقالت له اتصرف ورجل الله رمى على ربنا وقال له اتصرف والاتنين بهذا الإيمان خلوا ربنا يقوم الميت حبة الخردل تعمل كده ذكر هذه القصة القديس بولس في إصحاح الإيمان ونسب الإيمان للمرأة أكثر مما نسبوا لإيليا في آخر عبرانيين 11 قال جملة محدش بيفهم قليلين اللي بيفهموها جملة أربع كلمات أخذت نساء أمواتهن بقيامة طبعا ضمنيا قبلها كلمة بالإيمان كان كل حاجة يقول لك بالإيمان حصل بالإيمان حصل فيجي يقول بالإيمان أخذت نساء أمواتهن بقيامة جمع في الجملة دي حدثتين ستتين نساء الشونامية بتاعت أليسع بعدها ب 30-40 سنة نفس السيناريو تقريبا وأرملة صرفت صيته ان ايمان هذه الزوجة هذه الارملة اخذت ابنها من الموت بقيامة استردته استردته هنا دي حبة خردل اللي تخلي الواحد عايش كأنه في معجزة مستمرة حبة الخردل هي سر الفرح طبعا قيامة الطفل ده أي بهجة حصلت في البيت ده أي سعادة للأم دي وأي سعادة لإلي العجوز الناسك الراهب القديس اللي عايش هو شايف أن ربنا الأول مرة والآخر مرة يعمل معجزة أيام على إيديه من أجل هذه الأرملة البسيطة حبة الخردل تسعد تفرح بس مش فرح أرضي أكل وشرب حبة الخردل في بيوت الفقراء مين حس بالمعجزة احنا دلوقتي في زمانهم مين دري دي حتة عشة مرمية في قرية مجهولة والناس كلها بتدور تاكل وتشرب اهي الست دي لو راحت تاني يوم لجارتها تقول لها اسكتي مش الواد امبارح مات وقام حد هيصدق هيقولوا ست عبيطة وخلاص انما هو ده اللي حصل الواد امبارح مات وقام فاهمين اللي انا عاوز اقوله ممكن في بيوت الفقراء تكون في معجزات اعجب من الخيال ومحدش يرصدها ومحدش يدرى بيها لان حياتهم البسيطة تخليهم يعملوا كده لكن الناس دول هم اللي عندهم حبة الخردل اكتر مننا ولما ننزل نخدم الفقراء لازم ندور على حبة الخردل لانها مش هنلاقيها في بيوتنا احنا يمكن نلاقيها في قلبهم لإلهنا كل مجد وكرامه